دين موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ حقيقة والله وصدقا ومن قلبي احب ان اطمئن على احوالكم مع الله. على حال قلوبكم مع الله ها اخبار قلبك ايه يا ترى قلبك طيب يعني قلبك طاهر غير متعلق بحرام سؤال يا ترى قلبك طيب محب للخير والطاعات ولا قلبك احب ان اطمئن على قلوبكم يا ترى قلبك راضي بالله وعن الله وبرزق الله وبقدر الله سؤال واحب ان اطمئن على قلوبكم كيف حال قلوبكم مع الله يا ترى انت حاسس في قلبك بحب الله وحب التقرب الى الله وحب طاعه الله كيف حال قلوبكم مع الله يا له من سؤال يحتاج الى اجابه اللهم اللهم طمئن قلوبنا بذكرك اللهم اجعل قلوبنا ارض القلوب بك اللهم ارزقنا قلوبا سليمه منيبه مخبته محبه طاهره صالحه مقبله راضيه مطمئنه مخبته امين اخوتي بعد كيف حال قلوبكم مع الله ما زلنا في هذه السلسله وكنت احب آه، وهذه الليله من ليالي الحج يا رب لا تحرمنا من الحج والعمره يا رب تابع لنا بين الحج والعمره يا رب ارزقنا الاخلاص في الحج والعمره يا رب تقبل منا الحج والعمره يا رب ادم علينا نعمه الحج والعمره الليله من ليالي الحج فهي اول او ثاني او ثالث ليله من ليالي ذي القعده واقترب الحج اللهم لا تحرمنا اللهم يسر لنا يا رب اللهم دبر لنا الامور على احسن ما تحبه وترضى أه بقول الليله من دقايق الحج وكنت عايز ادخل بقى في موضوع الحج واتمتع معاكم بالكلام عن حبيبتي الكعبه والكلام عن المناسك والمشاعر ولكن موضوع الضلال والهدى موضوع الثبات موضوع الثبات من الموضوعات التي هي في غاية الأهمية وكل ما أبدأ أبحث في المسألة ألاقي أبواب تفتحت من العجب العجاب وأنا عايز أبدأ الليلة دي الكلام على الثبات على الأمر لأن كانت حلقة اللي فا... الحلقة الماضية كانت بعنوان اهتدوا عايز أبدأ حلقة الليلة بسؤال عايز ابدا حلقه الليله بسؤال انت بتصلي طيب وانت بتصلي بتقرا الفاتحه طب وانت بتقرا الفاتحه قريت اهدنا الصراط المستقيم طب قريتها ازاي اهدنا الصراط المستقيم طب ركزت في المعنى اهدنا والصراط والمستقيم ركزت في الثلاث حاجات دول اهدنا والصراط والمستقيم ركزت في الثلاث حاجات دول ركزت في معنى اهدنا لو صليت الفرائض بس يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء 17 ركعة بتقرأ الفاتحة في كل ركعة يبقى 17 مرة كل يوم بتقول يا رب اهديني 17 مرة كل يوم على الأقل كحد أدنى للمصلي أن يقول يا رب اهديني الصراط المستقيم بعد ما ربنا هداك مشكلة كبيرة انك تضل آه ابتلي رجل بالعمى اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب يا رب يا رب احتاج أن ألا تضل بعد الهدى عمي رجل فقال له آخر ما أصعب العمى على من كان بصيرا هو ده الشاهد آه ما أصعب العمى على من كان بصيرا وما أصعب الصمم على من كان يسمع وما أصعب الخرس على من كان يتكلم وما أصعب ما أصعب الحرمان فما أصعب الضلال على من كان مهتديا آه ابن القيم بيقول ايه انا معايا كلام كتير قوي لابن القيم النهارده وربنا يهدينا مدني ويكفينا شره ابن القيم بيقول ايه في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ومن ذاق شيئا من ذلك هو ذلك ايه ذلك ايه ذلك اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان عبد مشي في الطريق لربنا وده حلاوة الحياة مع الله عبد كان في رمضان حاسس انه بيصلي التراويح والقنوت والدعاء ويرجع البيت بعدها وهو مفعم كده بأحاسيس القرب من الله كان المغرب آخر النهار وقبل الغروب وهو قاعد كده وفاتح المصحف أو بيدعي أو بيقول أذكار المساء حاسس حاسس بمعنى حلو وأنا كتير قلت ان في معاني تتحس ما تتوصفش كنت بقول ان يا ابني ال ال الالفاظ قوالب المعاني الالفاظ قوالب المعاني فلو المعنى حطيناه بالفاظ الالفاظ تقولبه يبقى حطينا المعنى في قالب وقد يكون المعنى اعمق واوسع من القوالب دي انا بقول ازعم ان هناك معان الحروف الثمانية والعشرين حروف اللغة العربية لا تستطيع ان تستوعبها في معاني لا يمكن تتوصف لا يمكن وادينا امثلة كثيرة جدا مثل قرة العين يعني ايه ما حدش يقدر يقول قرة العين يعني ايه وحد يضحك عليك ويقول لك قرة العين انك تبقى مبسوط وسعيد كده وفرحان لا لا لا ده حاجة اعمق واعلى واسمى من كده بمراحل السكينة يعني ايه الطمأنينة يعني ايه الخشوع يعني ايه الاخبات يعني ايه المعاني دي معاني عالية جدا جدا جدا يعني قد يصف ربنا سبحانه وتعالى المخبتين وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره أيضا في قول الله عز وجل في وصف المخبتين لكن الإخبات نفسه معاني هذه المعاني العالية الغالية ال ال ال الرقراقة لا تستوعب فلذلك بنقول اللي مشي في الطريق لربنا اللي ده حلاوة حب ربنا اللي ده طعم الهداية اللي ده معنى الإيمان اللي ده حلاوة القرب القرب من ربنا حلاوة القرب فابن القيم يقول عنه ايه فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة ومعنى النفوذ ان يتصل قلبه بربه ويعلق به تعلق المحب التام المحبه بمحبوبه تعلق المحب التام المحبه بمحبوبه فيسلو به عن جميع المطالب فلا يبقى في قلبه الا محبه الله لو حبايبنا بتوع زمان يفتكروا الكلام عن الاخلاص في اربع اشرطه زمان ايام العز الكلام عن الاخلاص اللي هو الاربع اشرطه عن الاخلاص آه كنا نقول ايه ان اللي بيحب ربنا يبقى قلبه مليان حب لو عملنا له رسم قلب يطلع لا اله الا الله لو عملنا له تحليل دم يطلع لا اله الا الله لو عملنا له صورة دم كاملة تطلع لا إله إلا الله لو عملناها له سونار تطلع لا إله إلا الله حب هو ده فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه فإذا سلك العبد على هذا الطريق ما هو أنت إن شاء الله ما أكلمكم عن الحج بإذن الله تعالى مش عارف الأسبوع الجاي ربنا يكرمنا ونخلص الكلام ده الليلة دي آه اما اكلمك عن الحج هتعرف ان الحج لم يبدا بطواف الافاضه وانما بدا من بره خالص من عرفه ما ينفعش انك انت تدخل على ربنا كده على طول لا تعالى من بعيد من بره من بره الحرم وبعدين ما تجيش على طول من بره الحرم على الكعبه على الملك على بيت الملك لا لا لا ده في الطريق محطات تبات في مزدلفه واجب من واجبات الحج وبعدين تقعد في منى عشان ترجم وتغير منظرك تحلق شعرك وتذبح تتقرب بقربة وتغير هدومك وبعدين تدخل له نظيف هو الطريق لربنا كده اللي يسلك الطريق بقى بس يبدأ يبدأ فعلا يبدأ يسلك الطريق إلى الله يقول إيه فإذا سلك العبد على هذا الطريق بس يبدأ عطف عليه ربه الله اللهم اعطف علينا وتحنن علينا وتودد إلينا اللهم اللهم ارزقنا اللهم لا تحرمنا عطف عليه ربه فقربه واصطفاه كريم كريم كريم سبحانه وتعالى ها اشهد اشهد اشهد قل اشهد انه اكرم الاكرمين كريم كريم ها تشهدي أنا أشهد أن كرمه يفوق الآمال كل الآمال تتقاصر دون كرم الله أنا أشهد أنا أشهد أن كرمه علي سبحانه وتعالى أنا أشهد لله كرمه أوسع من أن أطيق ذكره فضلا عن شكره كريم قال لك عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي الي اهرول اليك سبحان الله زي ما بيقول ابن الجوزي ونحن لا نعجب ان يتودد فقير الى غني او ان يتقرب فقير ضعيف محتاج الى قوي غني ولكن العجب ان يتقرب الغني جل جلاله القوي جل جلاله الجليل جل جلاله العظيم جل جلاله الى العبد الحقير الى العبد الحقير سبحانه وهو يرى من عيوبه وذنوبه ما لا يستحق به ذره من اكرامه سبحان الملك فاذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه واخذ بقلبه اليه وفي جميع اموره تولاه كنت لسه النهارده الصبح عايز اكتب رساله لكن قدر الله وصرفت عنها من كلام ابن القيم لما بيقول ايه اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده كفاه الله كل ما اهمه وشغل قلبه بمحبته ولسانه بذكره وجوارحه بطاعته اهم حاجه يا اخوه يا حبايبي احبتي في الله اهم حاجه أن يأخذ الله بقلبك إليه آه. كم من الناس يسير إلى الله بجسده وقلبه متخلف ورا أو قلبه ضائع فهو يجتهد ويعمل في غير معمل وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه عشان كده انتوا محتاجين اخوتاه انكم تسمعوا تاني الكلام بتاع زمان انه بين العمل وبين القلب مسافه وبين القلب وبين الرب مسافه يبقى بي- العمل هنا الصلاة بين الصلاة وبين قلبك مسافة وبعدين قلبك هنا وربك جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بين العمل ده عشان يوصل لربنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه مسافة في هذه المسافة من العمل للقلب ومن القلب إلى الرب قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب وعلى القلب أن يصل إلى الرب فصار من أجل نعم الله على العبد أن يأخذ الله بقلبه إليه اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف ربه عليه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه في معاشه ودينه وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها فكيف فكيف تكون قيوميته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه لما ربنا يحب حد ويدبر له اموره يدبرها له ازاي وهو الله وهو الله العظيم الملك الكبير المتعال القدير جل جلال الله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون فتخيل بقى لو ان الله يحبك ويدبر لك الامور شوف لما ربنا يصنع لحد بيحبه يعمل له ايه بقى كل الدنيا والاخره بيده ملكه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه ابن القيم بيقول ايه فكيف تكون قيوميته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه ورضي به من دون الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا فلو كشف الغطاء فلو كشف الغطاء عن الطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه آه آه لو تعرف ربنا بيعمل لك إيه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. لو تعرف آه لو تعرف لو كشف الغطاء اصل احنا شايفين في الاخر اللقطه الاخيره سبحان الله العظيم لما ترزق مولود اللهم بارك لنا في اولادنا يا رب اللهم وارزق كل محروم اللهم ارزق كل المسلمين ذريه صالحه تقر اعينهم بها يا حي يا قيوم اللهم ارزقهم وبارك لهم للمسلمين اجمعين يا حي يا قيوم لما تيجي المولود يخرج وتمسكه في ايدك كده انت شايف اللقطه الاخيره ما تعرفش تسع شهور كان جوه بيحصل ايه ما تعرفش ما تعرفش ازاي حصل كل اهو كده انت في كل حاجه لما تلاقي حد بيديك تاشيره الحج اللهم ارزقنا الحج يا رب ال- لما تشوف حد ما تعرفش ربنا دبر لك مش سنة ولا اتنين ولا عشرة ولا خمسين سنة ده من الأ... من ال... من الأزل منذ أن كتب ال... أمر الله القلم أن يكتب ده يحك وهو عمال يدبرك جل جلاله سبحانه وتعالى بيدبر لك الأمور يخلق ده عشان يخدمك ويتعلم وياخد شهادة ويتعين ويتحط في الموقع ده عشان انت تحج تخيل بقى تخيل كيف صنع الله لك كيف دبر الله لك كيف سخر الله لك فلو شفت ازاي سخر لك الرغيف اللي انت بتاكله ازاي الميه تبخرت وبقت سحاب ومشيت آلاف الأميال عشان تسقي الأرض وسخر مين اللي يزرعها ومين اللي يقلعها ومين اللي يجمعها ومين اللي يطحنها ومين اللي يخبزها وخلق لك النار وخلق لك المية وخلق لك الحبة وخلق لك العامل وخلق لك الزارع وخلق لك كل ده عشان يوكلك أقول لك إيه كمان لو عرفت قد ايه ربنا بيصنع لك لذاب قلبك محبة له حبه بقى حب ربنا هتحب ربنا امتى قول لي ما انا بحبه لو بتحبه ما كانش بقى ده حالك قالوا عندنا في الفلاحين اللي يحب يبان عليه كان بان عليك قال ايه ولو كشف الغطاء عن الطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم انت مش دريان هو دفع عنك ايه ده فلان كان عايز يأذيك مات والتاني لما كان عايز يأذيك اتسجن والتالت لما فكر يأذيك اتشل مش عشانك بس لا هي عقوبات وحاجات بس حصل حصل ربنا سبحانه وتعالى حبس عنك الأسود في الغابات واللي طالوه سجنوه في قفاص ولو سابهم عليك كانوا كلوك حبس عنك البحر بشواطئ والحديث انا برضو ما اعرفش درجته ايه القدسي ان البحر يستأذن ربه كل يوم في ان يغرق ابن ادم اصل ابن ادم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الس- الشاهد في حاجات انت ما تعرفهاش ربنا صرف عنك ايه ومنع عنك ايه وكف عنك ايه وحماك من ايه وحرسك من ايه ونصرك على ايه وانت مش دريان حبه بقى حب ربنا فلو كشف الغطاء عن الطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد محبة له وشوقا إليه ولتقطع قلبه شكرا له ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب فصدت القلوب عن كمال نعيمها وذلك تقدير العزيز العليم وإلا وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره إزاي؟ أي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه هذا ما لا يكون ابدا ومن ذاق شيئا من ذلك هو ده بقى ذلك ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصله الى الله ثم شت راح وتركها واقبل على اراداته وراحاته وشهواته ولذاته هي دي اللي احنا بنتكلم فيها في اسباب الضلال بعد الهدى ممكن حد يضل بعد الهدى اه ازاي قلنا تقليد الكفار وقلنا نمرة اتنين آه الشيطان وسوسة الشيطان وقلنا نمرة ثلاثة حب الدنيا المرة اللي فاتت والسبب الرابع النهارده الفسق والفجور من اخطر اسباب الضلال ان يفسق العبد عارفين فسق يعني ايه طيب بلاش فسق عارفين فقس يعني ايه فقست البيضه فقست البيضه ان الكتكوت خرج من البيضه هي فقس يعني فسق هي هي نفس المعنى يبقى اللي فسق كان في جره وطلع لبر فسق فسق والله لا يهدي القوم الفاسقين طب كان في حد مهتدي وفسق اه الآية دي جاءت في سياق بني إسرائيل لما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون الجبن واحنا قلنا في السعادة الزوجية من الرجل ومن المرأة ان من صفات الرجل الشجاعة والجرأة والقوة لذلك بنقول ان الجبن ليس من صفات الرجال الذين يحبون الله ويريدون الله راجل جبان هو وارد ان يبقى المؤمن جبان مفيش مفيش مشكله وارد لكن ما يبقاش الراجل بتاع ربنا يحصل له بالجبن الضلال يضل يضل طالما انه جبان يبقى هيبيع دينه لازم يضل الشاهد ايه لما قالوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين يبقى القضية في الآخر أن من فسق خرج بره ضاع تاه ده بالفسق ده ليه الفسوق والفجور اللي منتشر هذه الايام اللي ابن القيم قال هنا عليها واقبل على اراداته وراحاته وشهواته ولذاته النهارده الانسان متألم وحزين وانا مش عارف القضية بتاعت اللي اللي ان في اخبار سيئة لما بتنشر ويكثر اللغط والحديث واللت والعجن والتعليقات عليها بتاخد شكل وحش اوحش بمعنى قلت برضو في حلقات يوم الاربع كيف واخواتها بتاعت السعادة الزوجية في نصائح للزوج ذكرنا ستين نصيحة للزوج وباقي عندنا الاربع القادم ان شاء الله عشرين نصيحة للزوجة ان شاء الله قلنا فيها تأمل العيب معيب عيب في حاجة في بيوت الناس المحترمين اسمها عيب عيب شوف بقى لما تبقى حاجة عيب وتقعد تفتح جرنان تلاقيه بيتكلم عن العيب ده وتفتح تلفزيون تلاقيه بيناقشوا العيب اللي حصل ده وتدخل على الانترنت تلاقي تعليقات على العيب كل الكلام النهارده بيدور فعلا وينصب حوالين حاجة عيب حصلت في موضوع الزنا و و والوسخ لا نعلق عليها لكن انا قلت قبل كده ان ان اكثر المسلمين اليوم يحاول ان يعالج اعراض المرض نحن نريد ان نستأصل شأفة المرض فنعالج السبب سبب المرض ده ايه اللي علق عليه الكتاب اللي في المولد بتاع اليومين دول انفجار الانفجار الجنسي انا مش عايز اقول كلمه الكلمه ديت ما, ما هياش شرعيه وما هياش نظيفه فعشان كده اقول الانفجار الشهواني الطغيان الشهواني الانفلات الشهواني الحاصل هذه الايام سببه ايه عايزين نعالج الاسباب نعالج الاسباب لان هذا الانفلات الشهواني والطغيان وال... وال... وال... والانفجار طال كل الناس يعني بقت مشكلة مشكلة كبيرة البنات اللاتي يسرن في الشوارع شبه عاريات ال ال بقت مشكلة النت في البيوت والقنوات ال قنوات اللي هي بتذيع الحاجات الوحشة دي في البيوت والتليفونات اللي في البيوت عشان كده إذا أردنا أن نعالج الأسباب تعالوا نذكر الأسباب نمرة واحد واحد ضعف قوامة الرجل الرجل نرجع تاني للكلام عن الرجل مش عايزين نلقي باللائمة كلها على النساء لا لا لا لا النساء أحد الأسباب لكن الرجل أصل الأسباب لو البيت ده فيه راجل ما يحصلش ما يحصلش ما يحصلش ان بنته تخرج بالشكل ده ما يحصلش ان زوجته تعمل كذا وكذا هو ده اللي بقول البيوت المحترمة البيوت ذات الأصول اللي تعرف العيب والأخلاق والدين والدين أنا لما اتكلمت كيف تختار شريكة الحياة أو شريك الحياة قلت مندور الأول على الأصل وبعدين لو اجتمع الأصل الطيب والدين ترى العجائب من هذه الشخصية لو اجتمع الأصل الطيب والكلام ده مش, مش, مش من عندي ده دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن خيار الناس تسألوني لما سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس فقال لهم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن معادن هي دي الأصول ولاد الأصول البيوت المحترمة هذه البيوت لو أن ودي موجودة وكثيرة كثيرة على مستوى العالم بيوت المسلمين الموقرة بيوت المسلمين الأصيلة بيوت بيوت بكاملها بيوت ذات اصول عريقه موجودين في كل بلد لا يخلو منها بلد ما اقصدش بلد يعني دوله لا لا قريه مدينه محله منطقه تجد بيت اصيل يعرف الاصول ويحمي اصوله بالدين لما اتكلمنا عن واحد كان عايز يدي واحده 50 مليون دولار عشان مش عارف ايه قلنا انه من بيت طيب لكن اللي يحمي البيت الطيب الدين اللي يحمي الاصول الدين مش الفلوس مش ادعاء الاباء لا ممكن ولاد الاصول يفجروا اه بس انا شبهت الكلام ده زمان قلت زي المسطره البلاستيك لما تبقى ماسكها كده المسطره دي اصولها ثابته اهي مهما مالت كده مالت كده مالت كده مالت كده في الاخر هترجع لاصلها الاستقامه لانه ابن اصول هي دي القضيه ان ولاد الاصول عشان كده احيانا لما يغلط ربنا يربيه يرده لاصوله الشاهد ايه ان سبب الفجور ضعف قوامة الرجل الرجولة الغيرة القوة ضعف الرجل في زماننا ضعفت رجولته وضعفت غيرته وضعفت قوته فلذلك ضاع الناس تاه الناس ضل الناس عشان كده عايز اقول لك يا راجل خليك راجل يا راجل خليك راجل سبحان الله العظيم المواضيع مترابطة بشكل عجيب انها ينقلنا الكلام ده لمنزلة العزم العزم في منازل السائرين الى الله هو تحقيق القصد طوعا او كرها تحقيق القصد طوعا او كرها يعني ولما تيجي الكلام ده في مدارج السالكين وانا عارف ان لما بقول اسم كتاب احيانا بعض الناس بيحب يجيب الكتاب ويقرا في الكتاب لكن هتوه خليك معايا خليك معايا نفهم حته حته عشان هتلاقي بقى طوعا او كرها تحقيق القصد الاب قصده حمايه بنته وحمايه مراته قصده رضا ربنا فيهم وسعادتهم القصد قصده ده ممكن يبقى هو ضعيف مش قادر عليه لا لما يبقى العزم العزم انه يحققه بقى رغم انفه يكبر له تحقيق القصد طوعا او كرها لا لا ولو زوجته مش عاجبها كرها ولو مراته بنته مش عاجبها رغم انفها وانف ابيها كلمة جميلة قوي استفدتها النهاردة من ابن القيم وهو بيقول ايه ان العزائم لم تورث اربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم كلام زي الفل قول تاني تدفع كم الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصل في واد سني قال لي ما تقولش زيد النبي صلى قول زيد صلاة على النبي حاضر زيد صلاة على النبي صل حاضر حاضر حاضر سمعا وطاعة يا سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم هي دي المشكلة في علل العزائم بقالي سنين هنقول تجاوزا عشرين سنة بدون مبالغة والله أكثر من عشرين سنة والجملة دي على لساني يا راجل خليك راجل الرجالة يا راجل أنت رجل طب هقول لكم قصة تاني برضو قلناها زمان لكن آه، محتاجين نقولها دايما فاكرين قلنا في واد راعي ماشي كده في الصحراء لقى شبل صغير ابن أسد الراعي ده بيرعى غنم فخد الشبل الشبل ده الأسد صغنن خد الأسد الصغنون ورضعه من ال من ال من النعجة وتربى الأسد في وسط الغنم كبر الأسد بس هو مش شايف نفسه الراعي ما كانش عنده مرايات في الصحراء صراحة فالأسد كبر في وسط الغنم شايف غنم فبقى فكر نفسه خروف في مرة قافلة من الأسود معدية كده فشافوا الأسد في وسط الغنم عمال الخروف ده ينطحه والنعجة ديك تضربه وتنط عليه وياكلوا الأكل من قدامه ويزقوه من عند المية فالأسود استغربوا إيه اللي بيحصل ده دي إهانة فالأسود زقروا الغنم جريت جري الأسد مع الغنم جري وراه جابوه قالوا تعال إيه اللي بيحصل ده أنت بتتهزق ليه يا أسد قال لهم أنا مش أسد أنا خروف قالوا له أنت أسد قال ما حصلش أنا خروف قالوا له أنت أسد ابن أسد أزقر كده أزقر قول الله أكبر كده زقر الأسد كل الخرفان طارد شفت انت أسد فأنا عايز أقول لك انت أسد عايز أقول لك انت أسد انت أسد بس ازقر هي دي الحقيقة ان ان كتير من الاسود اتربى في وسط شوية نعاد وخرفان فما يعرفش انه اسد يا رب تفهم العزيمة لها علة علة العزيمة ضعف عام راجل ضعيف طب ده نعمل له ايه عشان يبقى اسد يحتاج الى تمارين العزيمة والهمة طب ازاي اول حاجة في تمارين العزيمة والهمة عارف ايه التوبة والاستغفار قال ربنا جل جلاله على لسان سيدنا هود في سورة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين تاني طب صلي صلى الله عليه وسلم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتك يعني ممكن راجل ضعيف يبقى قوي اه دليلك قال سبحانه في اول سوره فاطر يزيد في الخلق ما يشاء ولو تحبوا اقروا اول ثلاث ايات في سوره فاطر تستمتع بالمعنى ده الزياده في الخلق بعدها يزيد في الخلق ما يشاء بعدها ايه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وبعدها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض استمتع استمتع بالقرآن است- اتمتع اتمتع اتمتع شوف المتعة شوف اللذة آه يزيد في الخلق ما يشاء يعني ممكن راجل عنده سبعين سنة وربنا يبعث فيه قوة آه طب انت عمرك شفت ك- كتير يا راج اه والله صدقني لله حصل انت ما شفتش موجود رجل سبعين سنة وفي صرامة وقوة ويحكم بيت ساعة ما يزأر في البيت الصغير قبل الكبير يخر رجالة يبقى علاج ضعف العزيمة نمرة واحد التوبة والاستغفار اتنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عم الشيخ ال ال الأدوية ديك مجربة اه والله مش سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة لما كانت ضعفانة وطلبت خادم فالرسول ذهب إليها هي وسيدنا علي وقال لها إذا أتيت مضجعك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 يكن خيرا لك من خادم الدعاء الصلاة على النبي إن كل ما أهمك يكفيك كل ما أهمك أيضا من علل العزيمة الجهل بالقوة والعزيمة ممكن واحد يبقى عنده عزيمة وقوي وبطل وراجل ولكن جاهل ما يعرفش محتاج شيخ يقول له لا انت قوي زي الاسود ما قالوا للاسد انت اسد ابن اسد طب ازقر كده ايضا من علل العزيمه الفتور بعد العزيمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ولكل شرطه فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته الى معاصي الله فذلك الهالك اوعى الفتور اوعى فتور العزيمه ازاي ما تفترش العزيمه ازاي بالتوكل على الله قال سبحانه وتعالى فاذا فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين توكل على الله ثم من علل العزيمه ربط العزيمه باسباب فيخذله الله بان يكله الى تلك الاسباب احيانا هو راجل بايه بالسلطه راجل بإيه؟ راجل بايه بالفلوس راجل بايه بال عامل فيها راجل بايه بايه بايه هذه الرجوله المزعومه او البطوله المزعومه باسباب ربنا يتخلى عنه فيكله الى الاسباب قال سبحانه واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزه كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده في سورة ياسين واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون في سورة الأعراف والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون يبقى العزيمة دي المدفونة فيك الله يحييها ويطلقها فإذا ركنت إلى شيء من الأسباب خذلت بالأسباب أيضا من علل العزيمة الغرور والتفاخر واستعمال العزيمة فيما لا ينبغي فيخذله الله ويفضحه من هذه الجهة نرجع تاني إلى أن سبب الفسق والفجور في شوارع المسلمين اليوم وفي بيوت المسلمين اليوم ضعف الرجولة ضعف الغيرة الغيرة على الدين الغيرة على الدين الغيرة على الشرف الغيرة على العرض فلذلك آه، نحتاج إلى رجولة وغيرة وقوة اتنين من أسباب الفجور آفات المدنية الحديثة النهاردة أكثر أسباب الخيانات الزوجية التليفون والمعاكسات التليفونية أكثر أسباب صدود الرجال عن زوجاتهم التلفزيون ورؤية الأفلام القذرة ورؤية المشاهد الوحشة أكثر أسباب ضياع الشباب النهاردة النت النت وبلاويه السوداء احنا بنقول ان التلاتة دول فيهم خير تليفون التلفزيون والنت فيهم خير لكن إثمهم أكبر من نفعهم إخوتي أنا أحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين إن الحفاظ على الهوية نحن قوم مسلمون نمرة واحد مسلمون لنا عقيدة ولنا شريعة اتنين ونحن عرب لنا عادات ولنا تقاليد ولنا أصول الدين أولا وقبل كل شيء ومطلقا من غير شيء بعده ولا قبله خلينا نقول احنا مسلمين العقيدة اللي عايز أربيها وادفنها وأبثها وأركزها وأصلها في البيت ان ربنا شايفك سميع قريب عايز اسمعك دايما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم معاك ربنا شايفك وسامعك وهيحاسبك آه عايزين نأصل في نفوسنا جميعا ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لما تقف بين ايدين ربنا ويسألك انت ما تعرفش ان انا كنت شايفك كنت معاك كنت سامعك كنت قريب منك كنت براقبك ما قريتش في, القر- في القرآن إن الله كان عليكم رقيبا ما قريتش فإني قريب رقيب قريب ما قريتش سميع بصير ما قريتش ألم يعلم بأن الله يرى انت فين هتهرب من ابوك هتخون من غير ما يشوفك مش ابوك اللي هيحاسبك ولا الاوامر دي بالطهارة والعفة أوامر أبوك دي أوامر ربك هو اللي هيحاسبك وهو اللي شايفك وهو اللي بيراقبك وهو اللي سامعك وهو اللي معاك هتخون جوزك هتخون مراتك ما بتخونش جو... ما بتخونيش جوزك ولا مراتك انت بتخوني ربنا انت بتخون ربنا اللي امرك ونهاك امرك ونهاك وقال لك ان عليك شهود منك سمعك وبصرك وجلدك وايديك عشان كده بقول ان نعم الله تليفون التلفزيون النت لما تستخدم في حرب الله وفي معصية الله تجلب مقت الله عايزين علاج لضعف الرجل قلنا العزم العزم اللي هو تحقيق القصد طوعا او كرها عايزين علاج للتليفون والتلفزيون والنت مراقبة الله كده بنعالج أصول الفساد بنعالج أسباب المرض من الجذور بناخد الأمصال اللي تقتل الفيروس فيروس الخبث والخبث أيضا من أسباب الفجور الحياة المادية وطلب الترف الفلوس والتطلع للترف والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال ولكن المال ده عذاب قال سبحانه ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها ممكن تبقى الفلوس دي ربنا يعذبك بيها قال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا انت مش دريان بل لا يشعرون انت مش عارف التدبير قال سبحانه وتعالى وأم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ده الملك الله لذلك بنقول للمرأة اللي بتجري ورا الفلوس فتبيع شرفها وكرامتها أو الراجل اللي بيجري ورا الفلوس أو بفلوسه يغوي غيره ربك شهيد ورقيب والفلوس وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى زي ما قلنا اللي كانوا بيدفعوا ملايين عشان الفجور لما عوقبوا بسجن او مرض عملت لهم ايه الفلوس عملت لهم ايه الفلوس نفعتهم بايه الفلوس لما ابتلي احدهم بسرطان الوجه الفلوس عملت ايه والدنيا عملت ايه والشهرة عملت ايه اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك من الاسباب ايضا تقليد الحياه الغربيه اسباب الفجور خروج المرأة والاختلاط والموسيقى والتبرج والسفور تقليد الغرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه الأجحار التي فتحها الغربيون الجحور جحور الضب الخبيثة المظلمة الإدمان إدمان المخدرات والمسكرات برشام حقن والشم وال ضياع وضلال الموسيقى الصاخبة والرقص الماجن والرقص المجنون تقليد تقليد تقليد عفن عشان كده لما نتكلم عن الشهوات عايزين نقول ايه الشهوات والملذات الحسية دي أخطر ما فيها أنها لا تقف عند حد ملهاش آخر بمعنى لو واحد فاجر زاني تكفيه كم امرأة اتنين تلاتة اربعة عشرة عشرين مية مية وخمسين ألف ألفين مليون أبدا لا تكفيه هي الشهوة دي الشهوات دي لا تقف عند حد شهوة الفلوس لا تقف عند حد شهوة السلطة لا تقف عند حد شه... الشهوات دي ما بتقفش عند حد عايز ايه ما ما ما لهاش حد ما لهاش اخر فلذلك الاصل فيها القمع قمع الشهوة ايقافها في حدود ما حده الشرع اما الانفلات ما لهاش حد لذلك دايما تقود الى الجنون اثنين ان اصحاب الشهوات ياتي عليهم وقت لا يلتزون بشهواتهم بل يفعلونها عاده اسالوا المدخنين اللي بقاله 40 30 40 سنه بيدخن بيدخن ليه يقول لك عاده سيئه لا بيستمتع ولا بيستلذ عاده سيئه عاده سيئه بتستمر معاه وما يعرفش يبطلها اللهم تب على كل عاصم مسلم هي الشهوات كده الشهوات كده زي ما قلت ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يكرمنا وان اذا ربنا قدر لنا باذن الله تعالى في في في البرنامج اللي وعدنا بيه اسمه الحاله جيم الحاله جيم اللي هي حاله طوارئ يعني قلنا هنعمل حلقه عن الادمان هل ممكن المدمن يبطل نهائي ما يرجعلاش تاني ابدا الامر شاق وصعب لكن ممكن ممكن ان شاء الله بحول الله وقوته لكن المشكله في ايه أننا أنني رأيت في معالجات أنا عشتها في حياتي إن فلان من الناس ما زال يعيش بينا عنده دلوقتي قريبا من 60 سنة بيتعالج من سن 20 سنة أو حاجة و20 إلى الآن يبطل ست شهور ويرجع وثمان شهور ويرجع وسنة ويرجع مشكلة مشكلة كبيرة ما هي سهلة عشان كده بنقول يا ناس يا مسلمين الوقاية هي العلاج هو ده علاج الشهوات ان احنا نوقفها عند حدها نحرمها كما حرمها ربنا لخبثها نمنعها مطلقا والا العقوبات اللي انتم شايفينها العقوبات اللي شايفينها النهارده انا مش عايز اقول حاجات يعني آه أعممها لكن أنا بتكلم على الوسط الضيق اللي بيوصلني الأسئلة اللي بتوصلني والشكاوى اللي بتوصلني والأمراض اللي بيشتكى لي منها نمرة واحد كثير من الشباب بلاش كثير شباب بيتزوج وما ينجبش شباب شباب يعني على المحيط زي بقول الضيق اللي احنا عايشين فيه يروح للطبيب وتروح زوجته للطبيبه ما عندكوش حاجه مفيش اي موانع امال ايه عقوبات عقوبات تاخر سن الزواج البنات اللي ما بتتزوجش عقوبات النهارده فوجئت ان في شباب يقول مش لاقي زوجه ازاي البنات مش لاقيه زوج والشباب مش لاقي زوجه يعني ايه الكلام ده عقوبات دي عقوبات في البيئة المسلمة عقوبات ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة العقوبة هتعم مش الفجار بس لا الأمة كلها وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافه طب العلاج إيه في أمر الشهوة ده العلاج في أمر الشهوة أن أصرف الشهوة في الحلال في الزواج الزواج الحلال الحلال الزواج الحلال المباح وإن لم يستطع في الآخرة دايما الآية دي تطمن أهل الشهوات قال سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في الجنة شهواتك في الجنة هتبقى على آخرها وزيادة على آخرها وزيادة أكتر مما تتصوره وتتخيله العلاج العفة والكرامة قول هند أو تزني الحرة العفة والكرامة إذا قلنا يا راجل خليك راجل هنقول برضو وانتي خليكي كريمة إذا قلنا أنت خليك عفيف ومحترم لأن التالتة الخوف من الله كما تدين تدان الخوف من الله بنا شايفك ومعاك والحذر أن تفجأك العقوبة والله جل جلاله حكيم يضع الشيء في موضعه حليم حكيم سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قال سبحانه جل جلاله الملك إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ذلك من أسباب الضلال الفسق والفجور ذكرنا أسباب الضلال ضعف قوامة الرجل مدنية الحديثة الحياة المادية وعبادة المال تقليد الحياة الغربية وضعنا أصول لمرض الشهوة أن الشهوة لا تقف عند حد وأن أهل الشهوات يأتي عليهم وقت لا يلتزون بشهواتهم وأن الشهوة نفسها لابد أن تحجم في حدود الحلال العلاج الزواج اطلاق الزواج المباح الحلال شرع ربنا اثنين تطلع الى الجنة ثلاثة الخوف من الله دي اسباب الضلال بعد الهدى وعلاجها طب اللي اهتدى وبعدين ضل نهديله كلام ابن القيم الجميل ده اللي هنختم بيه أوه. كلام ابن القيم يقول ايه ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم راح وتركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين فحياته عجز وغم وحزن وموته كدر وحسرة ومعاده أسف وندامة قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضر نفسه الغموم والأحزان فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين أصل هو لو كان جاهل وما يعرفش كان استمتع ولو عمل باللي هو يعرفه كان ارتاح فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين ابن القيم يقول ايه واعراض الكون عنه اذ اعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده فلو نال بعض حظوظه وتلذذ برح براحاته وشؤونه فهو مقيد القلب وابن القيم قال في حتة تانية في المدارج في منزلة المحاسبة والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا فهو لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه ابن القيم يقول ايه فلما آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة صيف نغصت عليه لذاته أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليها تلك سنة الله في خلقه قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون هذا هو غب إعراضه نتيجة يعني وإيثار شهواته إعراضه وإيثار شهواته على مرضاة ربه يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا مرضاة الله وشهواته وملذاته يخسر الاثنين فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بما لم يقسم له وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع هذا في هذه الدار فواغوا ساه ثم واغوا ساه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أعماله وأحواله وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله فإن الله إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت وحشة الإعراض عليها وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها هبط من المطالب العالية الى الاغراض الخسيسه الفانيه كان قلبه يسجد تحت العرش فاصبح محبوسا في الحش فاصبح كالبازي البازي الصقر فاصبح كالبازي المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر البازي لما ينتف ريشه ويشوف طائر طاير في السماء يقول يا انا كنت بطير زي ده ايه اللي جرالي فاصبح كالبازي المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر الى ان اصابته من الدهر نكبه اذا هو مقصوص الجناحين حاسر فيا من فيا من ذاق شيئا من معرفه ربه ومحبته ثم اعرض عنها واستبدل بغيرها منها يا عجبا لك باي شيء تعوضت لقيت مين بدل ربنا كيف قر قرارك فما طلبت الرجوع الى الله وتعرضت كيف اتخذت سوى احنيته وطنا كيف جعلت قلبك لمن عاداه مولاك سكنا كيف طاوعك قلبك على الاصطبار كيف وافقت على مساكنه الاغيار يا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الاليم يا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه ارجع وتب وربك قريب مجيب ولأن تعود فيعود أسهل من أن تبعد فتموت إخوتا أنا أحبكم في الله إياكم أن تبيعوا طريقكم إلى الله احذروا أن تخذلوا أو تعاقبوا بالطرد من طريق الله من أوى إلى الله آواه الله ومن أقبل على الله أقبل الله عليه ومن أحب الله أحبه الله احذروا وارجعوا وأقبلوا اهتدوا والسلام عليكم ورحمة الله
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء